وجما لحب الله مجالسنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يحدث في في هذه الحياة فتن وتحدث أيضا أحداث وقد يبتلى الإنسان وقد يحدث له ما يضره كما يحدث له أيضا ما يسره الإنسان بتتداول حياته أحداث خير وشر نفع وضر برد وحر وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس هزيمة ونصر كر وفر غنى وفقر وتلك الأيام نداولها بين الناس هذه الأحداث وهذه الفتن قد تكثر في وقت دون آخر تكثر وقت المجاعات وتقل وقت الخير والبركات تزداد وقت الحروب وتقل وقت السلم ولكن في كليهما فتنة قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة لذلك دعوة المؤمن في مثل هذه الفتن أن يقول اللهم نجنا اللهم نجنا لازم دي تكون دعواك تقول دائما اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجنا اللهم نجنا من خطير الأمراض اللهم نجنا من الفقر والكفر والشقاق والنفاق اللهم نجنا اللهم نجنا من حبوط العمل ومن الكسل اللهم نجنا اللهم نجنا من السلب بعد العطاء ومن عضال الداء اللهم نجنا اللهم نجنا من الظالمين وأعمال الظالمين النجاة مطلب لكل إنسان بل ولكل حيوان النجاة يحاول الإنسان جاهدا أن ينجو ينجو من إيه؟ ينجو من أي شر ينجو من أي ضر ده ده الطبيعي لذلك المؤمنون يوم القيامة يطلبون النجاة الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم لازم كل مسلم ينظر في هذه الحياة ما ينجيه ينظر في هذه الحياة ما ينجيه الأنبياء والرسل مروا بظروف صعبة ال ال الأنبياء والرسل مروا بظروف صعبة نبي الله آدم عصى الله عز وجل فنجاه الله من آثارها بالتوبة نبي الله نوح عليه السلام دعا الله عز وجل فنجاه الله عز وجل في في السفينة ونبي الله موسى قال تعالى نجيناه بسحر نبي الله إبراهيم نجاه الله من النار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نجاه الله وصاحبه من الكفار وهما في الغار نجى الله عز وجل يوسف من غلابة الجب فأسكنه قصرا ونجاه من السجن فجعله ملكا نجى الله عز وجل أنبياءه ونجى أولياءه ونجى الصالحين بل نجى بلادا وعبادا كثيرين تذكروا كيف نجى الله يونس وهو في بطن الحوت وكيف نجى الله أيوب وهو يعاني من قسوة المرض الأمور دي ممكن تكون صعبة على الإنسان لكن لا تكون صعبة على الله عز وجل إطلاقا ساعات الإنسان بيحصل له فتن تحير العقل فتن كثيرة تحير العقل يقول لك طب أنا هعمل إيه أزمات ومشاكل ودول وثورات ودول لهم آراء ودول لهم آراء والفريقين بيختصمون جوع وعطش وعطل وعطلة وبطالة وفقر ومشاكل وبنزين ناقص في كل مكان تقول لك طب اعمل ايه اعمل ايه لا تعمل ايه انا هقول لك تعمل ايه اولا تعتصم بالله واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير طب تاني حاجة تاني حاجة اوعى تيأس من رحمة الله اوعى تيأس من رحمة الله ليه؟ لأن رحمة الله لا تعز على طالب بمعنى ممكن واحد يمنع عنك شغل ممكن يمنع عنك فلوس ممكن يمنع عنك أمان ممكن يمنع عنك سولر بنزين ممكن يمنع عنك أي حاجة من أمور الدنيا اللي ممكن الإنسان يمنعها من بني آدم لكن لا يستطيع أحد أن يمنع عنك رحمة الله أبدا محدش يقدر يمنع عنك رحمة ربنا ربنا قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف الحقيقة الأحداث الأحداث كثيرة وعلشان ما يمرش بينا الوقت من غير ما نعرض اللي احنا جايين نعرضه ثم نستكمل موضوعنا إن شاء الله عز وجل تعالوا نشوف مواضع ربنا نجى فيها مخلوقات بسيطة مخلوقات بسيطة ما بتفكرش في طيران وقنابل ذرية وهيدروجينية وحروب مخلوقات بسيطة كانت هتفقد حياتها لكن ربنا نجاها الأمر بالنسبة لنا احنا واحنا بنشوفه قد يكون بسيط لكن بالنسبة لها هي في هذا الوقت كانت حياتها كانت دولتها كانت اه اه كل ما تملك لكن ربنا نجاها تعالوا نشوف المشهد الأول طبعا مشهد ما بين أكثر المخلوقات افتراسا وهي الأسود والنمور الفهود مع مين بقى مع المخلوقات الأكثر اصطيادا المخلوقات اللي, اللي هي يعني مقصودة بالافتراس اللي هي الغزلان والحمر الوحشية والبقر دي مخلوقات محاربة مقاتلة مؤهلة بكل التفاصيل انها تصطاد وانها تقتل وانها تتغلب وانها تنتصر ومخلوقات تانية مسكينة مغرية دمائها لذيذة بالنسبة للصيادين بالنسبة للمفترسين لحومها طرية اجسامها مغرية ومع ذلك ربنا بينجيها وبينجيها ايه بطريقة سبحان الله العظيم مش يعني هم نفسهم ما كانوش يتوقعوها أكيد لكن تعالوا نشوف هذا المشهد الأول في صراع البقاء وكيف ينجي الله عز وجل الضعفاء من أيدي الأقوياء المسيطرين تفضلوا معايا الأول مواجهة بين الفهود والغزلان هتشوفوا بقى حاجات عجيبة جدا أضفيت على هذه الحسن ال- الغزلان العبقى آه، فالورد بتترطب ودي الفهود بتتنمر وكل واحد فيهم عنده آه، عنده مقوماته طهره فلا ولكن شوفوا مين الأقوى يحوي نزاع الفهود والنمور والأسود على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى شوفوا هنا بقى بدأت المواجهات دول قصاد دول تعالوا نشوف بقى بعض المواجهات وهنشوف ان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ما بيسيبش المظلوم ولا الضعيف صحيح في بعض الاوقات الظلم آه، بيغلب لكن لا يمكن يستمر لا يمكن يستمر العبد بأخلاق سبقا فهنا آه، بقيت على الحسن آه، الصراع بيقوم على اساس هجوم وهروب كر وفر مفترس ومفترس آه، آه، قوي وضعيف كله عنده أسلحته وعنده مقوماته وبيجري تعالوا بقى نشوف مجموعة من ال- ال- الحروب بين الأقوياء والضعفاء المفترس والمفترس ال- آه، المطارد والمطارد ويا رب نجينا من الفتن ويا رب نجي أهلنا وبلادنا من الفتن شوف هنا مثلا آه، قطيع من ال- ال- الظباء أشبه ما تكون ب آه، الغزلان بيجروا بيهربوا ناس شغلتهم الإقبال والافتراس وناس شغلتهم كلها أنهم عايزين يعيشوا في سلام وإزاي يهربوا من عدوهم شوفوا هنا بيجروا شوفوا الرشاقة والجمال من كان له خلق حسن شوفوا هنا دي هتجري هتجري هتجري اللي هينقذها منه ايه بقى حاجه غريبه جدا انها آه، اظن ان دي هتتخبط في شجر هو مش هيلحق يعني هو برضو مش هيلحق شوفوا هنا شوفوا الجري و- هتنقذ بحاجه غريبه جدا هتخبط في شجره الله على آه، خلق هو- هو جري في الناحيه الثانيه خالص مدى طب والثالثة شوفوا دي هتقع وهي مش قصده هتقع هو هيطمن خالص وهيهدم فكر انه استولى عليها وقدر ينالها برضه هتجري منه وبرضه هتهرب منه ومش هيحصل بقيت على الحسن وسبحان الله العظيم هنا ده ريكي فوقه وخلاص بي- بتنتهي القضية وبيحاول يقتله بقى، لكن ينتصر الحمار ويضرب الأسد وهنا البقر وعليه اثنين وبيقتلوه هنا بقى الأم قرد ال- البابون اللي انتم شايفينه ده هو بي بي بيقتل طفلة صغيرة شوفوها بقى وانا شوفوا الأم ازاي بتدافع عن بنتها خلق القرآن شوفوا ازاي هيسيبها هيسيبها وهتنزل صغيرة اللهم نجنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا هنا بقى آه، آه، عجل بقر صغير آه، ولكن آه، هيستولى عليه اسد وزوجته الاثنين ماسكينه شوفوا واحد من الامام والتاني من الخلف وبيحاولوا يوقعوه البقر اتجمع شاف المنظر شوفوا ازاي هيجروا هيجروا والمنظر يقول ان هم هيهربوا لكن هم مش هيهربوا ده هم هيتجمعوا هيروحوا للاسد آه، لحد عنده هنا بصراحه زوجة الاسد عرفت الموضوع انها مش هتقدر عليه لكن الاسد بقى ماسك في الموضوع بكل قوته يعني حاجه غريبه جدا ساعات الواحد يبقى عارف انه داخل قضيه خسرانه وبرضه يصمم بصوا هنا والاخر برضه سابه ومش جري آه، ربنا نجاهم الحسن العظيم وهنا البقر انتصر وواخد آه، ابنه معاه وصاحبه وحبيبه وشوفوا بقى البقر بالرغم ان وجهه مجروح بس لا يضره لا يضره آه، ما دام قد نجا اللهم نجنا يا رب يا رب نجي مصر من الفتن يا رب اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا لما تشوفوا اسباب النجاه اسباب غريبه مره واحده اتخبطت في شجره مره واحده وقعت مرة آه، هو الأسد نفسه وقع من غير ما ما- ما يقدر يتحكم في نفسه آه، مرة آه، إخوان الصدق والقطيع آه، اتجمع ما دافع عن أخيه ودافع عن آه، آه، الأرض اللي كان فيها وربنا نجاهم فدي كلها أسباب من أسباب النصر آه، من أسباب من أسباب آه، النصر آه، ت- الفقرة اللي بعد كده آه، تعال نشوف بقى الفقرة التالية يا أستاذ محمد آه، آه، اتفضل دي هنا آه، آه، فقرة آه، فقرة عجيبة شوفوا كام أسد على فرس النهر كام أسد إناث وذكور وشباب وأطفال عائلات بحالها آه، وشوفوا وهو مسكين مش عارف يتصرف ازاي وما بيشوفش بالليل كويس عمالين يعضوا فيه عمالين يجرحوه وعمالين يلحسوا في دمه وعمالين يمصوا في دماغه والسوائل اللي فيه عشان هم دي بالنسبة لهم عاملة زي الحاجة ساقعة كده بترطب على جسمهم وهو كل المسكين كل ما يحاول يجري يقوموا يلحقوه يا مكان في انا عايزكم تشوفوا عدد قد ايه كلهم ضد فرد واحد طب قولي لي ده هينجو ازاي شوفوا ده هينجو بالمقاومة ربنا هينجيه بانه يصمم انه يقاوم لاخر لحظة قاوم قاوم وخليك قوي وما تضعفش قدام الظالم مهما كثرت آه، اعداده ومهما قويت قواهم هنا شوفوا مسك واحدة فيهم بفمه شايفين ازاي بفمه اهي شوفوا ازاي آه، قاوم ومسكها كسر لها جمجمتها نقول تاني شوفوا ازاي مسك مسك واحده اهي دي الرئيسه بتاعتهم فضل آه، عضها عضه واحده بس شوفوا آه، هذه العضه ضغطها 900 كيلو جرام آه، شوفوا ازاي هم بقى تلهوا في صاحبتهم اللي اتجرحت وراسها اللي اتفشفشت و- وسبحان الله العظيم قاوم هو طبعا لما هم شافوا صاحبته متعضت اضرب المربوط يخاف السايب واللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الايس كريم جري خافوا لما شافوه قوي وبيقاوم ما قد- ما قدروش يقربوا له جري جري وربنا نجاه بس ربنا نجاه ازاي ربنا نجاه بمقاومته بصلابته ب- ب- ب- بقوته بقدرته آه، آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى بقوته وبقدرته نجاه بانه يديله طاقه يقدر يقاوم بيها ولا عزاء للضعفاء آه، هتشوفوا بقى منظرها دلوقتي وهي مجروحه منظرها عب- اصبح عبره لكل من يتجرأ آه، على هذا الموضوع شوفوا بقى هنا هنا دي اسمها دوكلو هم مسمينها كده بصوا جرحها آه، مصاب بشكل خطير جدا بصوا شوفوا راسها مفتوحة من فوق ل- ل- إلى أسفل وهتشوفوا دلوقتي هي بتتألم مناظر عجيبة جدا هم بيحاولوا يلعقوا لها الجرح عشان يشفى لأن في مصل في, في ريق الأسود وال وال والذئاب لكن هم هي حتى مش قادرة تسمح لحد إنه يلعق لها جرحها من شدة الألم وهنا طبعا صحيوا الصبح لقوا نفسهم جعانين ليه؟ لانه لقوا حد قاومهم شوفوا ازاي بيلعقوا لها آه، راسها ومش قادرين يلعقوا الجرح من شده الالم شوفوا آه، مش- دي اللي كانت آه، بالامس آه، يعني متنمرضه ومتفرعنه و- وعايزه آه، تقتل هذا المسكين آه، قامت الجزاء دايما من جنس العمل
من ترابها شوفوا نايمة تعبانة ومريضة هتمسك دماغك يا دماغي لما انت امبارح كنت عايزة تقتلي بني يعني شخص كان بريء هو يعني انت دماغك اولى من جسمه كله ورقبتها كمان طبعا هو عضها عضة بصراحة آه، آه، الناب ناب فرس النهر ده حوالي 50 سم ماسكة دماغها آه، سبحان الله آه، وادي لواكم كلها يا مكان فيها ممات
قاوم قوم الظلم والظالمين اقف وجه ال- ال- الطاغي وقول له انت طاغي وما ما تأيدش ظالم ما تأيدش حد آه، ضرب وسفك دماء و- وأخذ أموال وساهم في ضر الإسلام والمسلمين أو حتى المصريين ما ينفعش حرام حرام هنا بقى ال- لازم انت يبقى عندك وقفة جادة بما يرضي الله في أي حاجة ما تختارش حد على دينك تعالوا بقى نشوف منظر حقيقة أثر فيا أنا شخصيا جدا والله منظر آه، اصطادوا آه، سمكة مسمينها طيار البحر أو فراشة ال- البحار وفي آه، بعض الناس مسمينها أسماء أخرى آه، آه، السمكة دي آه، زي الفراشة كده طبعا حجمها كبير جدا بس هي دي المرة دي صغيرة جدا السمكة دي واحد اصطادها بشكل عفوي خالص وبعدين اكتشف انها حامل اكتشف انها حامل وبتولد يعني هو اصطادها ساعة الولادة بالظبط ايه اللي نجاها اللي نجاها ان انها ام ان ليها اطفال ان في ناس او في مخلوقات كده اهو لا ينصرون الا بضعفائهم والنبي قال كده انما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم واخلاصهم الصغيرين الضعفاء المساكين دول نصر من الله سبحانه وتعالى واي ولي امر بيفهم او بيحس وبيشعر ما يقفش مع الاقوياء يقف مع الضعفاء لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يخذله الله ليه السيدة خديجة قا- قالت له والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتقر الضيف وتعين الكل وتنصر, الم... الم- ال- وتنصر المظلوم ها؟ وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتصدق الحديث تقول له أنت كلك إحسان كلك بركة على الضعفاء والمساكين فأنت لما تقف مع الضعفاء ربنا ينصرك إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم أقف مع المظلوم ضد الظالم اقف مع المحروم ضد الطاغي اقف مع الضعيف ضد القوي الظالم طبعا احنا بنتكلم عن الظلمة اللي ظلم واللي قتل وساهم في قتل و- وفي نهب اموال المسلمين والمصريين ما تقفش معاه اقف ضده لانه ما ينفعش تعمل كده تعالوا نشوف الضعفاء بيعملوا ايه ونشوف هذه السمكة اللي شكلها طبعا غريب وعجيب تعالوا نشوف منظرها ونشوف ازاي ولدت وهي م- بعد ما اصطادوها وازاي ان ولادتها وحالتها الصعبة في هذا الوقت كانت سبب في نجاتها اللهم نجنا تعالوا نشوف هنا دي السمكة شوف منظرها عامل ازاي طبعا عجيب جدا بعض الناس مسمينها فراشة البحر بعض الناس مسمينها اللبخة بصوا هنا هنا اصطادوها والسنارة في جلدها شوفوا بيرفعوها كده هلاقوا حاجة عجيبة جدا هتحصل بدل ما هي واحدة هتصبح اتنين بيرفعوها كده شوفوا ازاي أول ما تتقلب على ظهرها بس كده اهو شوفوا السنارة ماسكة في جلدها بيقلبوها كده على الناحية التانية لقوها بقوا اتنين ازاي بقى أهي، بقت هي كبيرة وفي واحدة صغيرة دلوقتي أيضا على الخشب وإذ دي المفاجأة المفاجأة إن آه هذه السمكة بتولد تاني وآدي كمان آه طفل بريء مسكين آه أمه آه، اصطادوها المفروض إنها بتموت ولكن في وقت كان وقت عجيب جدا وقت في منتهى الغرابة وقت هم بي بي بيتولدوا للحياة وأمهم بتفقد حياتها شيء عجيب جدا مين يصدق ان الاطفال الصغيرين دول ومنظرهم ده هيكون السبب في نجاة امهم حاجة عجيبة جدا هيصعبوا على الصياد وهتصعب امهم على الصياد شوفوا ازاي اهي و- و- و- وتخرج الاولى والثانيه وادي الثالثه بتخرج هي واظن ان في رابعه ايضا شوفوا ازاي اهي هي- هتخرجها آه، الام يعني مر... م- تعبانه جدا المفروض انها بتلد في الماء والمفروض انها عايشه والمفروض انها لكن دلوقتي هي بتلفظ انفاسها الاخيره في نفس الوقت اللي أولادها بيتولدوا فيه وبيعيشوا حياة جديدة وسبحان الخالق سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه شوفوا المنظر الأم بت- بتموت الأم بتموت مش قادرة يعني تضغط على نفسها عشان تولد وبالرغم من كده آه، عايزة أولادها يطلعوا للحياة وبتقاوم علشان الطفل ده يخرج للحياة ويا ريت الأطفال يعرفوا قد إيه أبوهم وأمهم بيحبوهم لكن,
من كان له خلق لكن يعني سبحان الله شوفوا أهي شوفوا كم بقى طفل خرج آه، يا ريت الأطفال يعرفوا قد إيه آبائهم وأمهاتهم بيحبوهم حسن العبقى فالورد تطور شوفوا إزاي أهي لاحظوا إن جسمهم هم بيتحرك وجسمها هي ما بتحركش الخلقى شوفوا اللي هيتحرك ايه بقى المصور اللي هو كان بيصطاد وبيصور ده هنا خلاص استغنى عن الصيد اللي كان صيده وهي- هيحط الكاميرا خلاص ساب الكاميرا كده دلوقتي وهيهتم بقى بإنسانيته إنسانيته اتحركت إنسانيته اتحركت لما شاف ضعفاء وأمهم معاهم كلهم بيموتوا بسببه ما قدرش يتحمل هذه المسؤولية يا ريت ولاة الأمر ويا ريت الناس اللي ظلمت المسلمين وظلمت المصريين تقلد الحيوانات دي وملهمش دعوة بالمصريين ما يؤذهمش يا ريت ما يسفكوش دمائهم ولا يزهقوا أرواحهم ولا يضيقوا عليهم أرزاقهم يا ريت ما يخلوش الحياة المصريين أصعب مما هي عليه يا ريت يرحموهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء شوفوا هنا خلاص هو كده حط الكاميرا اهو قال لا ه- لازم لازم تعيش هذه السمكة لازم تعيش هيبدأ يحط عليها ميه وهيبدأ وهو طبعا شوفوا على فكرة يعني الراجل ده فعلا اتحركت مشاعره وطبعا ربنا يكرمه وربنا يرحمه زي ما رحمهم شوفوا آه، آه، انا الحقيقة لما كنت بتابع المقطع كنت حاطط ايدي على قلبي لحسن ما يعملش كده شوفوا كلهم أسرة كاملة هي دلوقتي هو لم يكن يتخيل إيه، أهو طب يا سيدي شكرا جزاك الله خيرا اهو هتيجي بقى هيجي بقى للأم هيحاول ينزلها مش هيعرف بس هينزلها هي لسه الأم شوفوا فمها بيتحرك هيحاول ينزلها بس ينزلها زي بقى لازم يقطع السنارة الأول هيقطع السنارة وهيحاول ينزلها هيقطع ال- سلك السنارة تنصرون بضعفائكم بضعفائكم على الحسن أهو العبقى شوفوا هيقطع السنارة قطعها الورد تضوع وعاتنا هيحاول ينزلها حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أطفيت على الحسن العبقى فالورد هينزلها انزل يا تطوعت ستي ولعبي مع اولادك بقى وافرحي وامرحي واتبسطي واحنا كمان نتبسط بالمنظر الجميل اللي شفناه آه، ال- يعني يا ريت بقى ولاة امر المسلمين او الناس اللي هم يعني بيظلموا المس- المسلمين وبيظلموا المصريين ايا كان بقى ي- يشوفوا ربنا حط قد ايه رحمة في قلوب الحيوانات وقلوب الطيور والاسماك وقلوب المخلوقات كلها عشان يرحموا الناس حرام ما تضايقوش عليهم ارزاقهم اكتر من كده والسلل والبنزين آه، كمان لاحق بيه اكتر من كده والقتل والضرب وال- والحرق كل يوم مصنع بيتحرق كل يوم فساد بيتم كل يوم فلوس بتهدر كل يوم ارواح بتزهق كل يوم مصالح بتقف ليه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب أنبياء عشان نملة وبيدخل امرأة النار عشان هرة وربنا سبحانه وتعالى وضع ال ال ال الأرض وبنى الكون على القسط والعدل على القسط والعدل إذا كانت الدنيا كلها مبنية على موازين الدنيا دي كلها مبنية على موازين عشان الكفات تت- تعتدل أو تعتدل ومحدش يبقى آه، ظالم محدش يبقى طاغي لا يجر أحد على أحد ولا يظلم أحد أحد ربنا سبحانه وتعالى قال إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا لا يبغي أحد على أحد ولا يجر أحد على أحد حرام ولذلك ربنا قال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بعد كده قال والأرض وضعها للأنام ثلاث ثلاث موازين موجودين في آيات متتالية في سورة الرحمن ما ينفعش ان احنا نخل بالعدالة وبالنظام وبحرية الناس وبأرزاقهم حرام والله واللي بيعمل كده لن يفلح واللي بيعمل كده عشان حاجة مش هياخدها إذا كان بيعملها بقى عشان رئاسة مش هياخدها ولو خدها والله ما هيفلح ربنا قال إنه لا يفلح الظالمون إن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين تعالوا نشوف المنظر الأخير عشان ما حدش ييأس ويقول خلاص الدول ضاعت والثورات طاحت لا للكون رب يحميه وللبلاد خالق يحميها ولل وللعدل وللخير وللحق رب راعيه سبحانه وتعالى الله ولي الذين امنوا تعالوا نشوف المنظر ده نمر اصطاد غزالة ضعيفة مسكينة ملهاش حيلة اصطادها وكتفها حط رجلها حوالين قرونها عفوا حط رجلها حول قرنها وخلاص بقى هياكل راح ربنا مطلع له ضبع علشان يجي يطرده بعد ما طرده قام ربنا نجى الغزالة بخناقتهم مع بعضهم يا رب اشغل الظالمين بالظالمين واخرج البلاد والعبادة من بينهم سليمين تعالوا نشوف المنظر وبدون تعليق بقى خالص انا مش هعلق خالص اتفرجوا انتوا واستمتعوا برحمة ربنا بالضعفاء والمساكين وقولوا اللهم نجينا يا رب اتفضلوا
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا
اللهم نجينا يا رب اللهم نجينا النجاة دي بيد الله النجاة دي بيد الله والرحمة دي بيد الله ما يقدرش حد يمنعها عن حد رحمة الله لا تعز على طالب رحمة الله ما ينفعش حد يحرم حد منها رحمة الله لا تعز على طالب طيب اخواننا وحبايبنا في الكنترول بيقولوا لي عايزين نوريها تانية مرة تانية للمشاهدين تعالوا ونشوفها مرة تانية المشهد الأخير ده هو وأيضا نستمتع مع بعض بيه
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا يا رب نجنا يا رب نجنا ونجي مصر ونجي المساكين والضعفاء والمستضعفين والفقراء يا رب نجنا يا رب نجنا يا رب نجي المسلمين والمستضعفين والمصريين المصريين بكل طوائفهم مسلمين ومسيحيين وكله يا رب نجيهم من الظلم والظالمين ومن كيد الفجار وشر الأشرار يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين إيه طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام السلام السلام عليكم
عليكم السلام
طيب معانا إيه، الأخ عيد من حلوان السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لك اني أح- اني احبك في الله والله يا شيخنا حبك الله
اني احبك في الله والله يا شيخنا اسالك يا رب العرش العظيم ان تدعي لي بالذريه الصالحه كده يا رب ربنا يا رب يرزقنا وإياك ذرية صلاح إيه وطي التلفزيون من فضلك
وما تنساش ان حضرتك تدعي للشيخ الشيخ ابو اسحاق الحويني الله ومن يشفيه.
سوريا الله يشفيه ويعافيه والبسه ولباسه العافية والشفاء العاجل الغير آجل هو ومرضانا ومرضى المسلمين و- وفي مصر وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اتفضل
استحلفك بالله ان تدعي لاختي بالزوج الصالح ان شاء الله أدعي لمين؟
لاختي بالزوج الصالح ان شاء الله
أدعي أدعي أدعي لأختك بالزوج الصالح ربنا يا رب يرزقها الزوج الصالح رب ربنا يكرمك أخ عين معانا آه، أخونا حمدي السلام عليكم يا حمدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا السيد.
مرحبا أهلا الله وسهلا يبارك فيك الله يكرمك الله أشهد يكرمك الله أني أحبك في الله يا مولانا أحبك الله
آمين يا رب آمين يا رب إن شاء الله يا مولانا كده ربنا يولي علينا من يعدل إن شاء الله يا مولانا آمين آمين يا رب العالمين آمين أدعي أدعي لي يا مولانا إن شاء الله اللهم امين اللهم يا ربنا آمين يا يصلح رب لنا آمين يا رب وحالتنا.
مش عارف الناس اللي بتأيد بشفيق يا مولانا والله يعني وضح حقيقة يعني اللي جبناه من ال- ال- اللي جبناه من ال- ال- الباب اللي طردناه من الشباك يجي من الباب ولا إيه بالضبط انا والله برضه انا مش عارف ناس شايفين الراجل كان من النظام السابق وبيقول مثل الاعلى مبارك وكان مساهم في اهدار اموال وم- ومتهم في مشاكل كبيره و يعني ربنا يهديهم ويصلح حالهم عموما انت قلت دعاء جميل في البدايه وقلت نسال الله سبحانه وتعالى ان يولي من يصلح واللي بيصلح هو من يطبق شرع الله لان ربنا في شرعه ما بيامرش الا بالخير ربنا قال ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لسه معانا آه إن شاء الله سندعم الدكتور مرسي إن شاء الله بكل قوانا إن شاء الله
احنا على فكره اختيارنا لمرسي مش اختيار لشخصه اختيارنا للدكتور محمد مرسي مش اختيار لشخص الدكتور محمد مرسي المره دي احنا بنختار ديننا آه.
ان احنا المره دي بنختار ديننا لن نختار على ديننا احد مش هنفضل حد على دين ربنا ومش هنفضل حد على شريعه ربنا ومش هنفضل انسان ولا مخلوق ولا حتى نظام ولا شيء على ما يرضي الله عز وجل فربنا قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ما ينفعش ما ينفعش ربنا و- والنبي عليه الصلاة والسلام مو- في مكان إحنا معاهم إحنا معاهم وإحنا وراهم سبحانه وتعالى ما ينفعش أي واحد يقول انا هدخل ايات الانجيل مع ايات القران والاثنين يبقوا زي بعض والطلبه يدرسوهم ولو ما كانش ده هيحصل همسح الاثنين من التعليم ما ينفعش ما ينفعش الراجل قال كده بصراحه شفيق قال كده هدخل الانجيل على القران والاثنين نعلمهم للاطفال مش هي... مش هيرضوا يبقى هشيل الاثنين ده دين هل ده حق طب والله لو شفيق نفسه هيطبق شرع الله انا لن تخبه لكن هو الرجل لم يفصح بل بالعكس هو بيفصح بالضد بالظبط لذلك انا لا اختار احدا على ديني وهي طبعا الدكتور محمد نورس ان شاء الله آه، كما فعل علمائنا الشيخ محمد حسان الشيخ مصطفى العدوي هيئة كبار العلماء آه، الهيئة الشرعية كل المشايخ كل الدعاء كل العلماء وأنا مع مشايخي و... و... وإخواني وأحبابي والصالحين حتى الاتجاهات الثورية الوطنية الصادقة بدأت تأيد دكتور محمد مرسي لأن ما ينفعش الظلم تاني يرجع ما ينفعش الاستعباد تاني ي- يعود مرة أخرى معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا محمد إزيك الله يسلمك أنا والله يا شيخ أنا أحبك في الله حبك الله
أنا يا شيخ ادعي لنا كده يا شيخ ربنا يشفيني ويشفي مامتي ويشفي الشيخ أبو إسحاق الحويني اللهم أمين يا رب والله يا شيخ أنا أحب كل شيوخ قناة الرحمة في الله عز وجل وأتمنى إن ربنا يا رب يشفي الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما وأتمنى يا رب إن أنا يا شيخ أطلع زي حضراتكم كده يا رب على الفضائيات وأبقى أنصر الدين وأنصر الدنيا يا رب يا رب وهيئ لنا كده يا رب آمين يا رب العالمين إن شاء الله تطلع أحسن مننا تبقى أفضل بإذن الله وربنا يستخدمنا يا رب في نصرة دينه ولا يستبدلنا وأنا يا إخواني آه، آه، أنا مش بتكلم عن شخص والله لا الدكتور محمد مرسي ولا غيره احنا أنا بتكلم عن دين وعن شريعة وعن حق نقف خلف الحق والدين وأهله وبإذن الله تعالى ربنا ينصر الجميع يا رب ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم معانا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا أبو محمد السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ امين أهلا بيك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله فيك وفي قناه الرحمه يا رب وفيك في القائمين عليها يا ربنا يا رب ينور بيوتكم بالايمان يا رب زي ما انتم منورين قلوبنا انا عايز نقول بس حاجه يا شيخ امين اتفضل انا عايز نقول لك ان باذن الله باذن الله ربنا ما عملش الثوره دي عشان يموت فيها ألف شهيد وتطلع كده هباء منثورا باذن الله باذن الله عز وجل بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعاءات الامهات الق- الكبار وبفضل علماء قناه الرحمه وعلماء المسلمين اجمعين ربنا سبحانه وتعالى حي- يولي علينا من يصلح وربنا آمين.
سبحانه وتعالى آمين يا رب.
يخلي اللي هم بيفرزوا الاصوات آمين يا رب.
وبيقولوا انتوا آمين.
دين شفيق هو ما يخش عندي أنا وأقسم بالله ولا مليون ولا ربع مليون بإذن الله هيدوها المرسي وبإذن الله هيفوز مرسي يا رب ربنا يولي من نصر والله يا شيخ أمين ادعي ادعي من كل قلبك وادعي كل أحبابك وأصحابك إن هم ي- ي- يصوتوا للشيخ أمين آه، الشيخ آه، محمد مرسي إن شاء الله ده هم اللي بيدعونا وربنا سبحانه لكده وتعالى يبارك فيك يا رب وأنا بحبك في الله والله يا شيخ الله يبارك آه، شيخ أمين فيك الله يبارك فيك الله يصلح حالنا وحالك يا رب هو طبعا لا يسعى المسلم ان يختار احد على دينه ما يقدرش المسلم يختار حد يقول انا هخلي دين الاسلام زي دين آه، آه، غير المسلمين آه، ايات انجيل زي ايات القران والاتنين لا ما ينفعش ما ينفعش واحد يقول انا هحاول اطبق الشريعه على قد ما اقدر معايا زي ما قال مشايخنا كانوا قاعدين مع دكتور مرسي امبارح وقالوا له هتطبق الشريعه وهتعمل وهتعمل وهتعمل فالرجل بكى و- وقال على قدر استطاعتي غير واحد تاني مدي مدي الحق ظهره وعايز ناس تأيده وعايز ناس تغمض عينيهم ويبقوا م- مغفلين ويأيدوا وانتهينا لا حرام لا يجوز أساسا معانا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كيفك شو أهلا أهلا يا أخي رياض ازيك أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن آمين يجعلك يعني زغرفا للإسلام إن شاء الله آمين وأنت
وأسأل الله أن يولي على مصر آمين.
الصالح وأسأل الله أن يرزقنا آمين مسلما يقودنا إلى آمين.
الحق آمين يا رب العالمين ولو سمحت يا شيخ رجاء بس لو سمحت بدي رقم نعم
لو تسمح يعني اتفضل
بدي الرقم آه، استحاضة رقمي موجود في كنترول خده اديهوله يا جماعه اللي معاه الرقم اديهوله معايا المره دي آه، حبيبه من حبايبي الصغيرين ندى ازيك يا ندى السلام عليكم ايوه يا ندى ندى ندى السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله انا كويس وانت الحمد لله انا انا بحب حضرتك في الله والله وانا بحبك يا ندى وبحب البرنامج اللي انت مقدمه لي ربنا يكرمك يا ندى واستنيني بقى في رمضان انا عامل لكم حاجه مخصوص في رمضان ماشي هفرحكم وهبسطكم كل يوم على الفطار ان شاء الله هتبقوا مبسوطين قوي ان شاء الله عاملها مخصوص عشانكم وبرضه عشان ما بقاش آه، يعني آه، آه، هضمت حق حد الشيخ محمود جزاه الله خيرا مهتم جدا النا- ال- المره دي ادعي لك من بالاطفال القران ها
ادعي لك من القران يا رب تحفظوا القران انت واولاد يا رب والسامعين هم، انت معانا احمد من العبور ازيك يا احمد السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته هم، ازيك يا شيخنا الحبيب الحمد لله ازيك يا احمد الحمد لله بخير نحبك في الله الله يكرمك اللهم اشفي شيخنا العلامه المحدث الشيخ آمين.
ابو اسحاق الحماني امين يا رب العالمين امين يا رب.
وادعي لابي آه، ربنا يشفيه شفاء عاجل الله يشفيك ويشفي اباك ويشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين والله اللهم ول علينا من يصلح امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين وان شاء الله ربنا يعني مش هينصر الظالم لكل ظالم نهايه والله صدقت وان شاء الله ربنا ينصر الشيخ محمد مرسي الدكتور محمود مرسي ان شاء ان الله شاء الله وإحنا- واحنا ان شاء الله يعني آه، عيلتنا مشايخ كلها وان شاء الله يعني هنتخذ الشيخ محمد مرسي عشان الدين مش عشان هو بس آه، محمد مرسي لا عشان الدين بس والله صدقت والله صدقت صدقت يا احمد فعلا احنا مش بنأيد حد والله عشان دنيا نعم.
النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا وقال ثلاثة لا يكلمهم الله وانا عايز كل اللي بيأيد بقى عشان دنيا وعشان فلوس وعشان لا اسمع النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه آه، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ها قال رجل بايع إمامه لا لم يبايعه إلا لدنيا ما بيعوش ولا ولا إلا عشان آه، دنيا وعشان مناصب وعشان فلوس لكن ما كانش همه أبدا لا دين ولا حق ولا صدق ولا عدل آه، معنا معنا أهلا يا محمد السلام عليكم معنا محمد من الغربية
السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته لو سمحت يا شيخ نعم انا عايز اعرف يعني ال- الانسان البسيط اللي زي حالتنا كده اللي يسمع كلام الادميين اللي يكذبوا ويلبسوا على الناس ويشتموا على الاسلاميين امثال تقدير وكاشه وكثير من الامثال الناس دي بتكذب كذب لدرجه يعني انهم بيجيبوا حاجات ما حصلتش في الحقيقه خالص والناس للاسف البسيطه العاميه بتتبع الكلام ده والنا- ويعني الواحد ما عادش عارف يسمع ان الناس دي بتكذب وخصوصا الناس اللي هي يعني في عقولها الاسلام بطريقه يعني صعب جدا ان انت يعني تصلح في دماغهم فالواحد مش عارف يسمع ايه بيسمع الكلام ده وحزين جدا وما بيبقاش عارف يعمل ايه مع الناس دي ولاقي إن الاعلام الاسلامي ما بيردش على الناس دي يعني انا بسمع ال- لسه التشريع وكذا ما بيكونش كلام على الاسلاميين ما ينفعش تكون عليه يعني كلام يعني يتحاكم عليه يتحاكم عليه إيه، رد عليه اعلاميا ما فيش اي رد خالص فمش عارف نعمل ايه مع الناس دي يا شيخ
هي دي الحقيقة من بركة طلب العلم الشرعي في القنوات الشرعية اللي بيسمع لأهل الحق بيتشبع منهم وبيشرب م- من اتجاههم واللي بيسمع لأهل الباطل أمثال اللي انت بتتكلم عنه ده يعني آه، كل ما يتكلم يفكرني ب- ب- بالقذافي م- شكلا وموضوعا آه، آه، ب- كلامه كله كلام فارغ وكل كلامه كذب في كذب لكن الرد بقى عشان برضو نبقى ع- يعني على وضوح اللي بيتهم الاتجاه الإسلامي آه، أيا كان بقى الاتجاه الإسلامي بالإرهاب والتطرف و و و و أنا هسأل سؤال هل الإخوان المسلمين وأنا مش من جماعة الإخوان المسلمين أنا مسلم لكن كلمة حق لازم تقال هل الإخوان المسلمين آه، نهبوا أموال حد ما نهبوش أمال مين اللي نهب النظام السابق طب هم قتلوا لا ما قتلوش أمال مين اللي قتل النظام السابق وبيتحاكموا دلوقتي بسبب قتلهم لل- للأبرياء وال- والمساكين هل آه، آه، هل بلطجوا مع البلطجية لا أمال مين اللي بلطج النظام السابق هل حرقوا مع اللي بيحرق لا أمال مين أنتوا عارفين بقى مين اللي بيعمل الكلام ده طيب آه، آه، هل هل هل اتفقوا مع أهل الشر والفسق والضلال علشان آه، ي- يقتلوا هذا الشعب سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو آه، أو اجتماعيا أو تعليميا لا أمال مين اللي عمل كده النظام السابق إيه اللي عملوه الإخوان المسلمين لده كله إن كانوا أخطأوا فأخطاء عادية أخطاء ممكن الإنسان يقع فيها تقدير أمور خطأ ممكن يقع فيه و- وأنا بقول لكم زي ما بقول للجوانب المضيئة أنا ممكن أقول لكم آه، إيه السلبيات اللي وقع فيها الإخوان معايا لكن سلبياتهم سلبيات بني ادمين طبيعيين عاديين يقدر شيء ويطلع خطأ يختار شيء ويطلع غلط معايا آه، ممكن يختار م- مثلا مصلحته في وقت من الاوقات ويطلع غلطان وبيعتذر وبيقول دلوقتي احنا انا مادد ايديا الاثنين هم همضلكوا على اي وثائق فيها مصلحة البلد و و و والناس ده خلاف قد يكون خلاف بس خلاف تنوع خلاف آراء خلاف لكن اللي بيغلط واللي بيظلم واللي بيطغى واللي بيقتل واللي بينهب هم النظام السابق وأعوانه ومنهم شفيق الكلام ده واضح جدا جدا مفيش فيه كلام وهم عارفين يعني المسائل اللي اللي اللي, اللي بقى مش بعد ما كل ده وضح له مش عايز يفهم اكتر من كده يبقى هتفهمه ازاي هتجيب له هتروح تشتريه عقل من السوق وتحطه له في دماغه مش ممكن معايا لذلك وكيف يصح في الأذهان شيء إذا إذا احتاج النهار إلى دليل ومع ذلك نحن نثق في الله ونعتصم بالله نقولها كما قالها موسى على أرض مصر قال كلا قالوا قالوا إنا لمدركون احنا خلاص هننتهي قال كلا إن معي ربي سيهدين نقول كما قال إبراهيم عليه السلام لما سقط في النار ها جاءه جبريل فقال له لا أحتاج منك إنما أحتاج من الله حسبي الله ونعم الوكيل ربنا أبرد عليه النار نقول كما قال رسول الله من حسن ظنه بالله لما كان في الغار هو وأبو بكر ها، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرانا احنا خلاص انتهينا فقال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما وربنا قال له إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نقول هذا نقول كما قال يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون نقول كما قال العبد الصالح حين هدد بالقتل من من قوم فرعون وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ونجمع نفسنا ونوحد صفنا ونقوي عزمنا وتبقى كلمتنا واحدة ونأيد المرشح الإسلامي الوحيد اللي موجود أمام هؤلاء الظالمين ده قولا واحدا كل الناس تجمع بعضها وتدعو أهلها وتدعو أصدقائها لتأييد هذا المرشح الإسلامي الذي يتبنى تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى نصرة لله مش نصرة لحد ولا للدكتور محمد مرسي ولا للإخوان المسلمين أساسا ولكن نصرة لله ورسوله ولدينه سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة قال الدين النصيحة قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم أحبتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وأن يصب على أهلها رزق صبا ولا يجعل معيشتهم كدة وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المصريين المسلمين منهم والمسيحيين أسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين والمسيحيين والمصريين والفلسطينيين وكل المسلمين في كل مكان وأسأله سبحانه وتعالى أن يولي علينا وليا صالحا يحكمنا بكتابه وسنة رسوله هو لي ذلك والقادر عليه وأن يؤمننا في أوطاننا أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله لا تنسوا غدا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله
هذا خلق الله تأمل في